بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن, أص... فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا شاهد الحالة عبد عبد مستسلم يقول ابن القيم في كتاب الفوائد لله سبحانه على عبد أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه ولا ينفك عبد أيما عبد من هذه الثلاثة أمر وبلاء ونعمة هي دي الحالة أمر أمرنا بالصبر وبلاء أمرنا بالرضا ونعمة أمرنا بالشكر يقول الشيخ والقضاء نوعان إما مصائب وإما معائب ولله على كل عبد عبودية في هذه المراتب كلها فأحب الخلق إلى الله من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها أحب الخلق إلى الله من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها فهذا أقرب الخلق إليه يبقى لازم تعرف أنت في الحالة إيه في حالة أمر أمرت به أم في حالة قضاء قضي به عليك أم في حالة نعمة أنعم الله بها عليك أن تعرف الحالة ثم تعرف ما توجبه هذه الحالة عليك من أنواع العبودية الله عز وجل يأمرك في حالة الأمر بإيه في حالة البلاء بإيه في حالة النعمة بإيه هذا أحب الخلق إلى الله من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها فهذا أقرب الخلق إليه وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا اللي عايش وخلاص وهو مشغول بنفسه ياكل ويشرب ويلبس وينام مشغول بنفسه الناس قالوا عنه ايه بيحبوه ولا بيكرهوه ذموه ولا مدحوه مشغول بنفسه في الدفاع عن نفسه وإقامة وجهه بين الخليقة ونسي الحالة مشغول عن الحالة حالة عبد أبعد الخلق عن الله من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما لم يعلم هو في حالة ايه وعملا لم يؤدي مقتضى هذا العلم أما أحب الخلق إلى الله وأقربهم إليه فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى عبودية العبد في الأمر إذا جاء أمر من ربنا امتثال الأمر بالإخلاص أن يبقى الوجه الله سبحانه وتعالى لا لشيء غيره وبمتابعة النبي كيف أدى هذا الأمر بالإخلاص والمتابعة وفي النهي إذا جاء الأمر بالنهي بالانتهاء عن شيء اجتنابه خوفا من الله وإجلالا ومحبة يبقى جالك أمر تنفذ الأمر لوجه الله طلبا لمرضاة الله حبا في الله وعلى سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده تبقى نفذت الأمر إذا نفذت الأمر لهواك أو على هواك إذا نفذت الأمر طلبا لدنيا أو لشهوة يبقى كده ما نفذتش أمر ربنا شرطان لتنفيذ الأمر أن يكون لوجه الله وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي النهي يجب أنك تترك ما نهيت عنه ربنا نهاك أي نهي نهاك عنه لا تفعل أن تترك هذا العمل خوفا من الله وإجلالا لله ومحبة لله وعبوديته في قضاء المصائب إذا ابتلي العبد بمصيبة في ماله أو جسده أو ولده أو أهله أو ما يملك فعبوديته في قضاء المصائب الصبر الصبر فرض ربنا أمرنا بالصبر واللي ما يصبرش على البلاء آثم الصبر فرض حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط الرضا أعلى من الصبر الرضا درجة أعلى من الصبر يبقى الإنسان مأمور بالصبر الصبر فرض الرضا فضل ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا لما ابتلي محمد بن سيرين بالفقر في آخر حياته كان يقول يا رب لك الحمد بأي يد لي عندك أو أي عمل صالح تقبلته مني ابتليتني بما ابتليت به عبادك الصالحين أفقرتني وأفقرت عيالي وأجعتني وأجعت عيالي اللهم لك الحمد والشكر فكان يشكر ربنا على هذا البلاء في الدرجة الأولى الصبر وهو فرض الأعلى منه الرضا وهو فضل الأعلى منه الشكر وهو درجة المقربين السابقين وهو أعلى من الرضا وهذا إنما يتأتى من عبد اللي هيشكر بقى على البلاء إذا تمكن حب الله من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة ممكن واحد يبتلى لا مش حلو كده ممكن واحد يبتلى ومع البلاء يشكر ربنا على البلاء اللي ابتلي بيه ممكن واحد يبتلى ويشكر ربنا على البلاء اه ازاي ازاي يقدر قلبه يطوعه ان يقول له اشكرك يا رب انك انت آه آه آه ابتليتني بكذا اشكرك يا رب ان انت اكرمتني بان مرضت بكذا ازاي يقدر يعملها دي قال هذا انما يتاتى اذا تمكن حب الله من قلبه لو بقى قلبه ده متعلق بالله محب ليه مليان حب الرب بحبك يا رب إذا كان الحب ده حب ربنا مالي قلبه حب طاغي فلما يجي البلاء هو عارف إن لا يمرض ولا يشفي إلا الله لا يبتلي ولا يكشف الضر إلا الله فيبقى عارف إن البلاء ده جه من حبيبه اللي هو بيحبه وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك فيحب البلاء لأنه من الله إذا تمكن حب الله من قلبه وعلم حسن اختياره له يعرف إن الحالة دي حالة البلاء هي أحسن حاجة له دلوقتي لأنه لما بيحب ربنا يعلم ان ربنا كريم يجزيه على هذا الحب حب فلا يبتليه الا بما يحب ولا يفعل به الا ما يحب فلذلك يبقى البلاء ده هو ده حسن اختيار الله ربنا اختار له كده يبقى هو ده احسن حاجه من وعلم حسن اختيار الله له وبره به ان البلاء ده حتى وان كان شديدا تتقطع له قلوب من حوله لكن قلبه هو مطمئن لده وراضي بده ومحب لده وشايف ان اللي بيحصل ده بر من الله به ان ربنا بره بهذا البلاء واحسانه اليه ان اللي احنا شايفينه ده ألم أو تعذيب لهذا المريض لا ده إحسان إحسان وبر ولطف بس إحنا اللي مش فاهمين هو ده الإيمان بالقدر إن لا نعلم الحكمة بس نسلم بها أن هذا من حسن اختيار الله له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بهذه المصيبة يبقى هي دي الدرجات الثلاثة حال ورود البلاء بالمصيبة وعبوديته في قضاء المعائب المعائب بلاء يعني العيوب بلاء يعني أنا في عيب من عيوبي أنا شخصيا متسرع في سرعة من عيوبي أنا شخصيا إن أنا حاد شوية لا كتير عيب بس العيب ده بلاء ابتليت بيه ربنا خلقني كده طب العبودية في المعائب ايه اللي فيه عيوب العبو... العيوب دي بلاء ابتلي بهذا العبودية اعمل فيها ايه قال المبادرة الى التوبة منها انا تبت الى الله ولكن لما تبقى طباع هذه العيوب التي ابتلي العبد بها أما تبقى طباع ما بتتخلصش منها بسهولة بتتخلص وترجع وتحاول وترجع وتقل وتكتر آه، فيروس بينشط وي- ويخمل فالعبودية المبادرة إلى الله منها المبادرة إلى التوبة إلى الله منها تبت إلى الله أنا أتوب إلى الله التنصل منها التنصل من- م- مش قصدي ما كانش قصدي ما التنصل منها الانسان يقول م- مش بايدي هو ده- ده طبع رديء اعمل ايه فالتنصل منها والوقوف بين يدي الله في مقام الاعتذار والانكسار عالما بانه لا يرفعها عنه الا هو اللهم ارفع عنا البلاء اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت الوقوف أمام الله والله بقف ع- عند باب الكعبة كده أقول له يا رب أنا على الباب افتح لي بقى الوقوف في مقام الاعتذار والانكسار عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه وأنها إن استمرت أبعدته عن ربه وطردته من بابه فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره سبحانه حتى انه ليراها اعظم من ضر البدن فيقف العبد على باب مولاه فهو عائذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه مستجير ملتجئ منه اليه يعلم انه اذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد فالعبد المسكين أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو أن يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين ملق نفسه بين يدي ربه ملق نفسه بين يدي ربه طريح بابه مستخز له أذل شيء وأكثره له أفقر شيء وأحوجه إليه أرغب شيء فيه وأحبه له بدنه متصرف في شغاله وقلبه ساجد بين يديه يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق ومجريها عليه مع تمكته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته فحظ الله سبحانه الحمد والشكر والثناء وحظ العبد الذنب والنقص والعيب قد استأثر الله بالمحامد والمدح والثناء وولي العبد الملامة والنقائص والعيوب فالحمد كله لله والخير كله في يديه والفضل كله له والثناء كله له والمنة كلها له فمنه الإحسان ومن العبد الجهل والإساءة والأخطاء من الله جل جلاله التودد إلى العبد بنعمه ومن العبد التبغض إلى الرب بالمعاصي من الله النصح لعبده والكلأ والمعونة ومن العبد الغش في المعاملة والخطأ والخطل والكسل فرحماك ربنا أنت الكريم البر الرحيم الحنان المنان اللطيف التواب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا لطيف واعف عنا يا ودود واعف عنا يا بر يا تواب يا كريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأما عبودية النعم وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا عبودية النعم الأول تعرف نعم ربنا عليك قال الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون كم من النعم العظيمة التي أسبغها الله عليك ظاهرة وباطنة وأنت لا تعرفها آه آه لو تعرفوا نعم ربنا عليك وأنتي روحوا المستشفيات عشان تعرف نعمة ربنا عليك روحوا زوروا الفقراء روحوا شوفوا الملاجئ عشان تعرفوا نعم ربنا عليك وقد ايه شوفوا العصاة والمذنبين اللي بعيد عن ربنا عشان تعرفوا نعم ربنا عليك وقد ايه شوفوا الضالين والمضلين والمضللين وخذلانهم عشان تعرفوا نعمة ربنا عليك وقد ايه أما عبودية النعم فمعرفتها اعرف نعمة ربنا عليك اقعد كده هات ورق وقلم واكتب اكتب ربنا أنعم عليك بإيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار معرفتها أولا اثنين الاعتراف بها انك تعترف ان دي نعمة الشيخ بيقول ايه الاعتراف بها ثم العياذ بالله ان يقع في قلبه نسبتها أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه اوعى يقع في قلبك ان النعمة اللي انت فيها دي سببها حد تاني غير ربنا اوعى اوعى تفكر ان الفلوس اللي معاك بعرقك ولا بمخك ولا باجتهادك يقول ايه وان كان سببا من الاسباب فمسبب السبب ومقيمه هو الله يا ما ناس ما عندها أسباب صحة أحسن من صحتك ومخ أحسن من مخك ومعارف أحسن من معارفك وما ادهمش اللي ادهولك الأسباب دي اللي بيقيمها ويرتب عليها ثمرتها الله فالنعمة منه وحده قال الله وما بكم من نعمة فمن الله من نعمة أي نعمة وما بكم من نعمة فمن الله فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار احنا اتكلمنا عن عبودية الأمر عبودية النهي وعبودية البلاء بالمصائب وعبودية البلاء بالمعائب وبعدين عبودية النعم واحد في عبودية النعم معرفتها اعرف نعم الله عليك دي عبادة اثنين الاعتراف بها انك تعترف إن دي نعمة ثلاثة العياذ بالله أن يقع في قلبك نسبتها وإضافتها إلى غيره إنك أنت تفكر إن النعمة دي من حد غير ربنا أبدا ولو كان سبب الأسباب دي من الله أربعة الثناء عليه بها عايزك تقوم الليلة دي تقف كده على السجاده وتقول يا رب أنا بشكرك على نعمة العينين يا رب أنا بحمدك إن أنت نورت عيني وخليتني أشوف السماء وبحمدك وأشكرك على نعمة الأذنين إني بسمع بحمدك على شكر السنان واللسان واللعاب اللعاب اللي أنت بتفسقه وتقرف منه تكتشف انه نعمه لا حول ولا قوه الا بالله قول له بحمدك يا رب على نعمه الاسلام ونعمه الايمان ونعمه الهدايه قول له بحمدك يا رب ان انا اقدر اقف على رجلي وأقدر أحط راسي في الأرض وأسجد بحمدك يا رب إن أنا بعرف أتكلم وأقول لك الحمد لله وأحمدك يا رب على إنك اديتني صوابع أعرف أفتح المصحف وأقرأ فيه أنا بحمدك يا رب إن اديتني ضوافر واديتني واحمدك يا رب واحمدك يا رب الثناء عليه بقى يا رب ما حدش يقدر يدي ده الا انت ولا حد يقدر يخلق ده الا انت ولا حد يعين على ده الا انت ولا حد يخلي ده يستمر ان قلبي بتدق ومعدتي بتلف وامعائي بتمتص و أنفي بيستنشق و... ويزفر و محدش يقدر على ده إلا أنت أنا بحمدك يا رب إن الرئتين شغالين والشعيرات الهوائية ولا اسمها الإيه محدش يعمل لي ده إلا أنت أنت بس القادر أنت بس اللي بإيدك ده أنت بس اللي تقدر على ده أنت بس اللي تملك ده أنت العظيم يا رب وانت القدير يا رب وانت الع... يا رب لك الحمد على على ايه ولا ايه, إيه يا رب عظمتك عظمتك عظمتك لا تطيق القلوب احصاءها يا رب لك الحمد قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وهم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا قل يا رب لك الحمد على نعمة الحفظ حوالينا شياطين مش شايفينهم وأعداء من ميكروبات وفيروسات مش عارفينهم وانت اللي بتحمينا من ده كله تحفظنا من ده كله وتدفع عنا ده كله من يكلأكم بالليل والنهار الثناء عليه به انك تثني عليه به تقول له يا رب فاقت عظمتك طاقات العقول والقلوب الثناء عليه بها خمسة محبته عليها أحبوا الله لما يغزوكم به حب ربنا انه بيوكلك قال لي ايه قال لي ايه جدي الشيخ يعقوب الكبير الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم ابويا وموتانا وموتى المسلمين قال لي يا ابني الحمد لله انه سابنا ناكل مش بس على الاكل انه سابك تاكل حبه بقى مررت في السفرة الأخيرة بتاع الأسبوع اللي فات دي حتة كده يعني أحسست فيها بخروج الروح بعد ما ربنا أكرمني وردت فيا الروح قلت كده والله دي اللي خرجت بيها من ال من من ال العصرة دي ان احنا لحد دلوقتي ما نعرفش ربنا كويس ولا بنحب ربنا كما ينبغي ولا شكرنا ربنا ابدا ذرة واحدة عشان كده كان اول حاجة قلتها انا اسف يا رب حقك عليّ أنا عاجز عن الشكر فهل يشفع عجزي لي عندك عاجز مش قادر أعمل إيه محبته علي إنك تحب ربنا على النعم دي كلها تحبه بقى شفت بقى زي كده لما أدي واحد جنيه يقول لي شكرا راح مديله كمان عشرة جنيه يبص لي من فوق لتحت 100 جنيه اديته 1000 جنيه وهو عمال يجري وي- ويلعب اديته مليون جنيه واديته 10 مليون جنيه واديته 100 مليون جنيه واديته 1000 مليون جنيه وهو بيغلط برضه ويسيء الي برضه بالله حد بالله عليك حد بيعمل كده معاك الا ربنا عمال تغلط وتعصي وتبعد وتع... وتعك وبرضه عمال يديك ويديك اوعى تفكر انه بيديك يعني فلوس بس فلوس بس اقول لك ايه انت تعرف ان دكاترة العيون بيقولوا ان الدموع دي غالية جدا زي ما قلت لك اللعاب ده غالي جدا انا اعرف واحد اظن كان قال لي اخ اسمه احمد ان بيجيبوا له لعاب كل يوم ب 30 الف جنيه لعاب ريقك اللي انت بترميه ده يبقى ما تقوليش فلوس محبته عليها وشكره عليها الشكر ده حاجة سيدنا موسى قال لربنا يا رب إنني إن بلغت رسالاتك فمن قبلك وإن صليت لك فمن قبلك وإن دعوتك فمن قبلك وإن شكرتك فمن قبلك فكيف أشكرك قال له يا رب أنا لو بلغت التوراة اللي أنت أنزلتها علي فدي من عندك وإذا صليت فأنت اللي وفقتني ووقفتني على رجلي وخلتني أصلي وإذا شكرتك ومدحتك من عندك طب أشكرك إزاي فقال الله يا موسى إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني أن تشكر الله والشكر أهم حاجة فيه شرط الشكر أن تستعمل هذه النعم في طاعته شرط يبقى لو واحد أحس بنعمة البصر فقال أنا هتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر ببصره إلى الحرام لم يشكر نعمة الله ولو قال الحمد لله مليون مرة شكر النعمة أنك تستعملها في الحلال في طاعة الله ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه كل اللي يجي من حبيبك حبيبك أن يستكثر قليلها عليه إنك أنت أي نعمة تجيلك من ربنا ولو صغيرة دقيقة كتير كتير أنا ما استاهلش يا رب كتير قوي كده عليا ويستقل كثير شكره عليها ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توصل إليها ولا استحقاق منه لها من لطيف التعبد بالنعم أن تعتقد أنك لا تستحقها وإنما هي من عين جود المنة أنت ما تستاهلش النعمة دي مش بتاعتك مش حقك بس هو كريم ويعلم أنها وصلت إليه أنها وصلت إليه من سيده أن يعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله ولا وسيلة توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها وأنها لله في الحقيقة لا للعبد النعم دي مش بتاعتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك نعم جيران مش ملك فالذي يهب يسلب فدي جيرانك دي جيران قاعدة جنبيك النعم مش ملكك أنها لله في الحقيقة لا للعبد فلا فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم وكلما جدد له الله نعمة أحدث العبد بها لله تواضعا وكلما جدد الله على عبده نعمة أحدث الله له أحدث العبد لله بها عبودية ومحبة وخضوع وذل وكلما أحدث الله قبضا قدر عليه رزقه قبض عنه نعمة أحدث العبد لربه رضا وكلما أحدث له ذنبا أحدث العبد لله توبة وذلا وانكسارا واعتذارا وافتقارا فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك والله ولي التوفيق أكتفي على هذا في هذه الليلة
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب